بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله وحشتوني كيف حالكم مع الله هذه حلقة هذه حلقة مسجلة جديدة وهذا التسجيل الجديد يعني أردنا أن يكون شيئا من الفأل الحسن لعل الله جل جلاله يعيد المياه إلى مجاريها وأن, وأن يعيد الحلقات المباشرة مرة أخرى أسأل الله جل جلاله أن ييسر ذلك وأن يعجل به آمين وهو الحي القيوم إخوتي مع حلقة مباشرة مع حلقة مسجلة جديدة آه في مدارج السالكين وكثيرا ما قلت أيها الإخوة أن المدارج كتاب كتاب حياة كتاب نعيش به إيمانياتنا نعيش به حياتنا الإيمانية نعيش به أحوالنا مع الله فلذلك أعود مرة أخرى مؤكدا إلى أن هذه المنازل منازل السائرين أو مدارج السالكين التي نقطعها انتهينا من منزلة اليقظة والآن في منزلة الفكرة لابد أن يتمكن العبد أن يتمكن قلب العبد في منزلة اليقظة لينتقل إلى الفكرة وحين ينتقل إلى الفكرة ينتقل باليقظة فيأخذ اليقظة معه إلى الفكرة فيعيش في منزلة الفكرة باليقظة ثم يأخذهما الفك... اليقظة والفكرة إلى منزلة البصيرة لأنه إذا تمكن قلبه في, في اليقظة وانتقل إلى الفكرة فإن باليقظة والفكرة يرزق البصيرة فينتقل بهما ليعيش في البصيرة إلى آخره فالشاهد أن هذه, الم... أن هذه المنازل وهذه المدارج تحتاج أن تعاش لذا كان السؤال الآن هو بمعنى كيف حالكم مع الله يا ترى عشنا اليقظة وعشنا الفكرة لقد قطعنا شوطا طويلا في منزلة الفكرة إذا استحكم يقول الشيخ عليه رحمة الله فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون ولعلهم يتفكرون ولعلهم يتفكرون ولذلك الفكرة هي تحديق القلب إلى جهة المطلوب الذي استعد له تحديق القلب كأن للقلب حدقة يحدق بها بتركيز شوف العين لما تحدق في شيء تحدق فيه يعني تركز في النظر إليه تحديق القلب إلى جهة المطلوب الذي استعد له مجملا ولما يهتدي إلى تفصيله وطريق الوصول إليه أو قلنا أن الفكرة هي تلمس البصيرة لاستدراك البغية أن يصل إلى أن يتلمس البصيرة اللي هي المنزلة اللي بعده يعني الفكرة للبحث عن البصيرة وذكرنا أن الفكرة ثلاث مراتب المرتبة الأولى الفكرة في علم التوحيد ولا ينجو العبد فيها إلا بالاعتصام بالوحيين الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بالعلم الشرعي بفهم السلف التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأدقه وأصفاه تؤثر فيه أدنى شبهة أو لفظة أو لحظة أو شهوة خفية فلذلك لا ينجو العبد في التوحيد إلا بالتمسك بالعلم الشرعي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هذه هي النجاة وتستقيم الفكرة في التوحيد بثلاثة أشياء بمعرفة عجز العقل والإياس من الوقوف على الغاية والاعتصام بحبل التعظيم والمرتبة الثانية من الفكرة الفكرة في لطائف الصنعة والفكرة في لطائف صنع الله ماء يسقي زرع الحكمة وإنما تدرك الفكرة في لطائف الصنعة بثلاثة أشياء أولا بحسن النظر في مبادئ المنن بحسن النظر في النعم بحسن النظر فيما أنعم الله به عليه بحسن النظر في مبادئ المنن اثنين والإجابة لدواعي الإشارات إشارات النعم أن, يش... أن... أن تجد إشارة تقول لك أن عندك نعم أن تسمع عن مبتلى ببلاء معين في نعمة هي عندك وأنت لم تشعر بهذه النعمة كأنها إشارة أشكر هذه النعمة تذكر هذه النعمة أذكر هذه النعمة اعرف هذه النعمة أثبت هذه النعمة والإجابة لدواعي الإشارات وبالخلاص من رق عبادة الشهوات اللهم إنا نعوذ بك من رق عبادة الشهوات في زمن استعلت فيه الشهوات وطغت في زمن صار فيه فعلا حقيقة طغيان للشهوات شهوات طاغية شهوة الأكل وشهوة المال وشهوة المناصب والعلو على الناس وشهوة حب الظهور وشهوة النساء بقى الطغيان الكبير شهوات أعمت أعين الناس وألهت الناس عن آخرتهم الخلاص من رق الشهوات بثلاثة أشياء أولا بكثرة ذكر الموت سبحان الله العظيم كنت لسه بكتب امبارح ان اذا ت... اذا شغلك هم الرزق فقل لنفسك لماذا تريد الرزق للحياة لكي نعيش أولست ستموت قل لنفسك أولست ستموت تقول النفس نعم فماذا يصنع الميت بالرزق ماذا يحتاج الميت من الرزق قدر أنك ميت هتموت بكرة هتموت دلوقتي هتعمل ايه بالفلوس فالخلاص من الشهوات أولا بذكر الموت اتنين بتعلق القلب بالآخرة شهوات ايه اللي انت فيها دلوقتي دي هي دي شهوات ليس في الدنيا شهوة إلا منغصة إلا مكدرة إلا زائفة قال الله عز وجل وما الحياة الدنيا إلا لعب وله قال سبحانه وتعالى المال والبنون زينة زينة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها الزينة شيء زائف زائل سريع الزوال لذلك كل نعم الدنيا وكل متع الدنيا وكل شهوات الدنيا لا قيمة لها ملهاش أدنى قيمة القيمة الحقيقية بقى في الجنة حين ترى كل شيء على حقيقته على حقيقته آه الفكرة في لطائف الصنعة بثلاثة أشياء حسن النظر في مبادئ المنن والإجابة لدواعي الإشارات والخلاص من رق عبادة الشهوات المرتبة الثالثة وهي التي وقفنا عليها في آخر لقاء الفكرة في معاني الأحوال والأعمال الفكرة في المعاني آه شوف الفرق الشاسع الضخم بين الفكرة في الفلوس والفكرة في السجود شوف الفرق الشاسع الضخم العالي بين الفكرة في النساء أو الفكرة في المناصب أو الفكرة في الأكل والشرب أو الفكرة في أي شيء من الدنيا والفكرة في ذكر الله آه المعاني اللذات الروحية المتع القلبية المثل العليا الفكرة في المعاني الأعمال والأحوال وهي تسهل على العبد سلوك طريق الوصول إلى الله تعالى وإنما يوقف على الفكرة في مراتب الأعمال والأحوال بثلاثة أشياء أولا باستصحاب العلم والفهم هو ده الجمال الحقيقي انك تفكر في السجود في تدبر القرآن في معاني الذكر في لذة الصيام في استشعار المعية في السكينة والإخبات والخشية والطمأنينة والقرب الفكرة في هذه المعاني بعلم وفهم هذه المعاني كثر فيها البدع لأنها معان عليا قد لا تنضبط قد لا تنضبط المعاني العليا دي بسبب أوهام الناس سبحان الله العظيم آه، أخبروني والله أعلم بالحقيقة إن في في مستشفى الأمراض العقلية آه، 500 واحد بيقولوا إنهم المهدي المنتظر في مستشفى الأمراض العقلية في العباسية قالوا هذا واحد بعت لي رسالة بيقول أنا المهدي المنتظر فبعت له الرد بقول له لو أنت المهدي المنتظر أنت مش محتاج تقول لحد أنا المهدي المنتظر لأن المهدي المنتظر يصلحه الله في ليلة ويمكن له في اليوم الذي يليه مش محتاج يقول لحد ولا يلف على حد ولا يدور على حد و... طب ايه اللي وصل الناس للكلام ده الوهم اللي وصل الناس للكلام ده اولا الاحباط الذي يعيشونه في الحياة في هذه الايام احباط شرير احباط عجيب جدا انه م- كل الناس بتتطلع الى مخرج يريد ان ينجو به وينجو منه ومش لاقي سبيل فالامل في المهدي مين يشوف هو بعض معاني الاعمال والاحوال يقول يبقى انا وهم عجيب جدا فلذلك احذرك اخي منه لا شك ان آه، المنتديات آه، منتديات النت احد الاسباب الشنيعه في افساد الشباب غرور وكذب ومولد وفتن ومحن وافتراء وتلبيس لذلك الإنسان اللي عايز ينجو فعلا لا علاقة له بما يقول البشر كنا لسه بنقول في مدرسة الحياة خلي بالك لسه كنا بنقول في مدرسة الحياة ليس المهم ماذا يقول الناس عنك المهم حقيقتك كيف ينظر الله إليك انت ايه عند ربنا ربنا شايفك ازاي ربنا شايفك ايه كيف انت في عين الله هو هي دي دي المهم مذ عرفت الناس لم افرح بمدحهم ولم احزن من ذمهم فحامدهم مفرط وذمهم مفرط يعني اللي بيمدح غلو واللي بيذم غلو الحقيقه يعلمها الله اذا رايت الناس يعجبون بك فاعلم انهم انما يعجبون بستر الله عليك الناس شايفين ستر ربنا مش شايفين الحقيقه الحقيقه يعلمها الله وحده لذلك بنقول ايه ان الفكرة في مراتب الأعمال والأحوال المعاني دي معاني عالية ومعاني تغر فلا بد من ضبطها بعلم عشان كده الإمام الشافعي عليه رحمة الله وقد ثبت من قوله أنه صحب الصوفية مدة قال كده صحبتهم مدة فلم أست- أنتفع إلا بكلمتين الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وال... وال... والكلمة التانية نسيتها أنا فالشاهد إيه إن ال... الإمام الشافعي يقول إذا رأيت الرجل يسير على الماء أو يطير في الهواء فلا تشهد له إلا أن تقيس عمله على الكتاب والسنة آه الفايدة التانية قال إيه إنه لتمر بقلب النكتة من كلام القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة الشاهد العلم لا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة الفلتر حراسة القلوب عايزين تحرس قلبك ألا تغزوه الأفكار الشريرة وألا تدخل فيه أو تتوغل إليه الأوهام العلم عصمة لذلك قال أبو يعقوب أفضل الأحوال ما قارن العلم وقال بعض السلف عملت في المجاهدة ثلاثين سنة فما وجدت علي أشد من العلم ومتابعة العلم وأنا أسوق إلى شبابنا اللي بقالهم سنة ولا سنتين ملتزمين أو شهر ولا شهرين وعايز يبقى ولي يا ابني المسألة محتاجة وقت لتتوب ولتفهم ولتتعلم بيقول عملت في المجاهدة ثلاثين سنة ثلاثين سنة بيقاوم ويجاهد نفسه ثلاثين سنة أشق شيء عليه العلم ومتابعة العلم قضية مش قضية انك تتعلم أرى له كلمتين ولا سمع له شريطين خلاص بقى شيخ لا أن تعمل بما عم- بما علمت عشان كده بنقول الم- معاني الأعمال والأحوال الفكرة في المعاني يعني إيه؟ يعني إذا أردت أن أتفكر في قول الله عز وجل واسجد واقترب وحط جنبها فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة يبقى اسجد انزل لتحت تقترب تقترب ازاي انك انت كل سجده بتسجدها بترفع درجه سجد سجوده ترفع درجه سجد سجوده ترفع درجه التفكر في هذا انك انت ساجد بتغوص لفوق التفكر في هذا المعنى معنى انك انت نازل لتحت وبتقول سبحان ربي الاعلى التفكر في المعنى ده ان لم يضبطه علم شرعي صحيح يضل يغر يخلي الإنسان يشطح بخياله في معاني غلط إنما يضبط هذا ويحسنه العلم العلم ومتابعة العلم قال سهل ابن عبد الله كل فعل تفعله بغير اقتداء فهو عيش النفس وكل فعل تفعله بغير اقتداء فهو عذاب على النفس يبقى القضية ايه ان كل فعل تفعله بغير اقتداء ورا سيدنا النبي انا كتير قلت ان الاخلاص صعب بس الإخلاص مع المتابعة أصعب إذا كان الإخلاص صعب طب والمتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لك بقى إن القضية في إيه في إن إذا فكرنا في لذة السجود وفكرنا في آه يعني مثلا تفاجأ بواحد واحنا قاعدين بعد صلاة الفجر وقبل الشروق يروح ساجد سجدت لي يا ابني هذا وقت النهي وقت شروق الشمس والوقت الذي آه، يسجد الكفار تطلع الشمس بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار سجدت ليه يقول لك انا لقيت نفسي نفسي اسجد فسجدت اشتقت للسجود هو ده بقى الكلام اللي ايه اللي ملوش لازمه اللي هو الذوق الترجيح بالذوق ما ينفعش ادم هنا نهي يبقى العلم الشرعي هو اللي هيحسم يوقفك عند حدك ما تبقاش القضيه بمزاجك وقت ما انت عايز لا وانما بضوابط الشرع وقال كل فعل تفعله بغير اقتداء عذاب على النفس بتعذب نفسك وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية شغل كتير وعلى الفاضي هي دي قضية ان الفكرة في الاعمال والاحوال لابد ان يضبطها العلم واحد يقعد يقول حي حي حي حي حي حي حي ما ينفعش يقول لي بس دي دي بتعمل جوايا الله بحس ان انا طاير في السماء هو ده اللي احنا بنقول عليه بقى الفكره في معاني الاعمال والاحوال لابد ان يضبطها علم النبي قال كده وراه ما قالش ما يلزمناش بس قال ابو سليمان ربما تقع النكته في قلبي من كلام القوم فلا اقبل منه الا بشاهدي عدل الكتاب والسنه وقال احمد من من عمل بلا ابتد- بلا اتباع سنه فباطل عمله من عمل بلا اتباع سنه فباطل عمله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عمله مردود وقال أبو حفص من لم يزن أفعاله وأقواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال الإنسان أضعف ما يكون أمام هذه الخواطر يبقى ضعيف جدا ليه زي ما قلت لك كده، متع قلبية متع قلبية كنت لسه بقول إن الإنسان مش كل ما يشتهيه الإنسان يأذن به الشرع من أعمال العبادات من معاني الأعمال والأحوال يعني قد يشتهي الإنسان فعلا كلمة سيدنا عبد الله بن عمر وددت لو أن بيني وبين الناس بابا من حديد لا يفتح أبدا قال يا الواحد نفسه يسد على نفسه باب حديد ما يخرجش ولا يقابل حد ولا يشوف حد ولا يكلم حد ولا يعرف حد ولا يتعامل مع حد يقعد بس يصلي ويعبد ربنا ويموت على كده لذة ومتعة عظيمة جدا لكن الشرع لا يأذن بهذا قول لي وتاكل وتشرب منين يا عم دي أسهل حاجة في الدنيا الأكل والشرب أكل إيه وشرب إيه القضية مش كده القضية بس إن الشرع لا يأذن بهذا مش قال كده استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نختصي ولو أذن لنا لاختصينا الثانية استأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة فقال لا رهبانية في الإسلام وقال ال- عشان كده قال هنا ايه من لم يزن افعاله واقواله كل وقت بالكتاب والسنه ولم يتهم خواطره خواطر اللي تجيلك قول لها لا لا لا لا احكمها احنا دايما نقول لازم تبقى دماغك تحت السيطره لازم ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال الرجوله هنا بقى الرجوله هنا انك انت لما تأتيك خواطر بأفعال تتخطى الشرع الشرع يوقفك تبقى راجل ما تقعدش تحلم وتعيش أحلامك وتت... وتفتكر إن الأحلام دي صح أنا مش عايز أفصل أكتر بس كل واحد فاهم أنا ب... أنا بتكلم على إيه؟ على اللي بيحلم في الشهادة في سبيل الله واللي بيحلم بالجهاد في سبيل الله واللي بيحلم إن هو يبقى إمامه شيخ كبير واللي بيحلم إن هو يبقى عنده ملايين واللي بيحلم ان هو يتجوز فلان او يكون في موضوع النساء واللي بي... كل دول احلامك دي حتى لو كان شرعيه زي الشهاده وال... وال... وال... والعلو في الدين ما تفكرش ان احلامك دي حقيقيه دي احلام دي اوهام ثم اضبط احلامك على مقتضى العلم الشرعي العلم بفهم الكتاب والسنه بفهم السلف الشرع يأذن بإيه وما يأذنش بإيه تبقى راجل هي دي الرجولة وقال الجنيد الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال أبو حمزة من علم الطريق إلى الله سهل عليه سلوكه ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة النبي ولا دليل على الطريق إلا إلى الله إلا متابعة النبي صل عليه صلى الله عليه وسلم ورى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله وأقواله وأفعاله مفيش سكة ل... لل... للوصول إلى الله وإلى رضا الله وإلى الجنة إلا ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والحتة الأولانية مهمة جدا من علم الطريق إلى الله سهل عليه سلوك العلم قبل القول والعمل لو علمت يبقى الأمور سهلة توصل إن شاء الله وقال أبو عثمان الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة والصحبة مع رسول الله صلي عليه صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنت بقالك قد إيه ما صليتش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلاة صلى الله عليه وسلم زيد صلاة على النبي كمان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والصحبة مع رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باتباع سنته ولزوم العلم ظاهرا وباطنا والصحبة مع العلماء بالاحترام والخدمة والصحبة مع الأهل بحسن الخلق والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم احنا قلنا إذا ما كانش في حل بقى إلا إنك أنت تختلط بالبشر مفيش, مفيش فايدة غير كده هنعمل إيه غير مأذون في الشرع باعتزال الناس ولا البعد عن الناس لأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم وتصبر على أذاهم خير لك من أن تعتزلهم ولا تصبر على أذاهم فإذا علمنا أنه المأزوم فيه أن تخالف الناس ولا تعتزل الناس يبقى الحل إيه تصاحبهم إزاي من أول خالص الصحبة مع الله المعاملة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة بعض الناس برضو دي من آثار الفكرة في الأعمال والأحوال من آثار الفكرة في الأعمال والأحوال إن بعض الناس بيحصل منه انبساط بينه وبين ربنا والكلام ده شفناه حتى في التلفزيون في بعض القنوات بعض الناس وهو بيتكلم مع ربنا كأنه بيتكلم مع شخص عادي جرأة حتى أنني عاتبت بعضهم لأني أظنه من أهل الخير في هذا فقال لي ما فيهاش حاجة أنا ده, ده, ده, ده حالي مع ربنا قلت له والله يعني أنا شايف إن كده غلط ولا أستطيع أن أفعل ذلك لكن أنت حر بعض الناس هي دي منزلة عندهم اسمها منزلة البسط إن هو يتباسط يعني ي... ي... هنقول إيه الكلام ده لا شك غلط بلا شك بدليل أنت عارف كل حاجة عند إن النبي ما عملش كده وهو أفضل خير خلق الله وخير خلق الله وحبيب الله وخليل الله صل عليه صلى الله عليه وسلم وكان حين يتكلم يناجي الله غاية في التعظيم والتبجيل والهيبة ما علمناش كده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما علمناش نتكلم مع ربنا بالجرأة دي ولا بالطريقة الخطاب دي لا لا لا لا لا لا لا لا, لا ما ينفعش ما ينفعش أما تتعامل مع الله تناجي الله أو تدعو الله أو تشكو إلى الله لزوم الهيبة والتعظيم تعامل مع ربنا على هذا الأصل لزوم الهيبة والتعظيم تعظيم ربنا سبحانه وتعالى حسن الأدب لذلك يعني أحيانا بتبقى في حاجات صغيرة بس السلف خدوا بالهم منها بطريقة عجيبة آه إن واحد هو قاعد تلاقيه قاعد قاعدة مش مش مش وقورة في المسجد حال الذكر ولا حال تلاوة القرآن ولا حال الدعاء فقالوا ايه سوء الادب في الظاهر علامة سوء الادب في الباطن لما تقعد وانت بتناجي ربنا اقعد قعدة قعدة وقورة لما بتكلم ربنا خلي هيئتك هيئة الفقراء حين يطلبون من الملك هي دي يبقى المعاملة مع الله نمرة واحد بحسن الأدب اتنين دوام الهيبة تلاتة المراقبة المراقبة انك تبقى حاسس بقرب ربنا منك احساسك ده يدفعك الى انك انت تخاف مش انك تفرح انك تخاف كنت لسه بتكلم النهارده في إن سيدنا كعب بن مالك في قصة التوبة قل فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قفل عائدا حضرني بثي وشوف الفايدة بقى اللي, اللي خطرت دلوقتي إن بعض الأحيان الأشياء التي تفرح وتسعد بالذنوب تؤلم وتحزن يعني عودة النبي حاجة تفرح لكن لما كان عاصي بقت عودة النبي بالنسبة له هم حاجة تزعل فقلت شوف شايل هم هيقابل النبي ازاي قال بما اخرج من سخطه غدا طب فما بالك بمن سيلقى الله كيف تحملك أقدامك وأنت تقف بين يدي الله ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان هتقف على رجليك إزاي قدام ربنا ليسألك إزاي ازاي هتقدر تقف هيجيلك منين ريق ترد لما يقول لك عبدي لما عصيتني هتقول له ايه بما تخرج من سخطه غدا الاحساس ده هو الذي يدفع إلى دوام الهيبة والمراقبة والمعاملة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم صل عليه صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم العلم بسنته ظاهرا وباطنا سبحان الله الإنسان حين يتعامل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم بأحوال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع العلم بأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع العلم بحياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع العلم بعبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع العلم بمعاملات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما الإنسان يبقى عايش مع سيدنا النبي كده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لابد من آه، آه، لزوم السنة ظاهرا وباطنا إن يبقى كل حاجة عملها سيدنا النبي عجباني وعلى راسي من فوق وبحبها وراضيها وشايف ان دي احسن الاحوال هو كده والصحبة مع العلماء بالاحترام والخدمة لا شك ان التلفزيون ده والشاشات دي سببت شيئا من الجرأة على العلماء والمشايخ والدعاة ليه؟ لأنه شايف الشيخ قدامه والشيخ بيتكلم وهو قاعد بقى محدش شايف حد ها هو قاعد بقى على الكنبه ولا ممدد رجليه في الارض ولا آه، مكوع على السرير آه، تحت البطاطين وماسك في ايده سجاره بيهزر مع ده رن التليفون يتكلم ويهرج وهو م- مفيش فلما بيقابل بقى وجها لوجه بيتعامل بنفس الطريقه والكلام ده غلط لابد ان يعطى كل انسان حقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه ده لازم قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وي- قال سبحانه وتعالى وال- والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يبقى لازم التوقير والهيبة والاحترام والخدمة وأن تنوي بهذا نية صالحة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والصحبة مع الأهل بحسن الخلق انك انت بقى تتعامل مع زوجتك وولادك بحسن الخلق والاكرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله خيركم خيركم لاهله فلابد من اكرام الاهل والاحسان اليهم والصبر عليهم والتبسط معهم والتلطف بهم وإعانتهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله في البيت كان في مهنة أهله يرقع ثوبه يخيط ثوبه ويرقع نعله ويعلف الدابة صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله الواحد لما بيشوف أحوال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع زوجاته ويتعامل مع خدمه ويتعامل مع أصحابه ويتعامل مع يتعجب سيدنا النبي ده آية من آيات الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آية يعني أقصد معجزة يعني معجزة من المعجزات العجيبة جدا إيه إيه كيف كان قلبه يتسع لكل هذا ويطيق كل هذا ويقدر على كل هذا آه، والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما بعض الناس بيفكر إنه لما يبقى مكشر إنه يبقى فيه هيبة ووقار لا بالعكس الابتسامة الحلوة والكلمة الطيبة تفتح القلوب أكثر التعامل مع الأصحاب بدوام البشر قيل لبعض السلف ما أبشك قال إنه يقوم علي برخيص ما أبشك قالوا يعني أنت راجل بشوش قوي مبتسم دايما قال لهم ما ده ببلاش ما بدفعش فيها حاجة الابتسامة دي عندي ببلاش ما ما بشتريهاش ما بدفعش عليها فلوس ما أبشك ليه ما تكونش بشوش ومبتسم ومستبشر ودايما آه، فرحان ليه مكتئب ومكئب ليه دايما حزين ومتألم ليه دايما آه، مكشر ومبوز ليه ليه ليه فكها يا أخي والله جل جلاله أسأل الله أن يسعد قلوب المسلمين بحبه ورضاه الصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما مش في النكت البايخة بقى مش في النكت الحرام مش في الهزار التقيل مش في الغفلة الشديدة مش في التنكيت على الناس والتبكيت مش ال... مش في ال... مش في غيبة الناس و... و... وعيبهم وذمهم و... و... والضحك او اتخاذهم مادة للمزاح دوام البش ما لم يكن اثما والصحبة مع الجهال لا يسلم من يتعامل مع الناس ان يبتلى بالجهال والله جل جلاله قال واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هذه هي دائما واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فالتعامل مع الجهال بالدعاء لهم والرحمه عليهم نسال الله ان يعيد الرحمه آه، الدعاء لهم الجهال اعذروا بجهلك سبحان الله دايما أتذكر كلما قلت الآية في قول الله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أتذكر سيدنا الإمام أحمد عليه رحمة الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما كان في مسجد ونزل المطر قال فنزل المطر كأفواه القرب كأنك بتكب مية كده مش مش نقط لا سيول قال فجلست في المسجد قلت حتى ينقطع المطر فجاء خادم المسجد للإمام أحمد بن حنبل وقال اخرج فإن نريد أن نغلق المسجد فقال سبحان الله أين أذهب فالظلمة والمطر لا أعرف أين أضع رجلي بيقول له معلش يعني سيبني قاعد أنا هخرج أروح فين الدنيا بتمطر والدنيا ضلمة معلش فقال اخرج فإن نريد أن نغلق المسجد قال يا, سي يا سيدي هذا بيت الله وأنا عبد الله قال له ده بيت ربنا وأنا عبده قال اخرج وإلا أخذنا برجلك قال له هتخرج ولا شيلك من إيديك ورجليك أرميك بره قال فقلت سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه سلاما فقلت سلام ماشي يا عم باي سلام سلاما فقلت سلاما فالشاهد ايه التعامل مع مع الجاهلين مع الجهال بالدعاء لهم سيدنا النبي استاذ معلم الدنيا كلها احسن اخلاق خلقت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل له ملك الجبال قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون الدعاء للجهال فإنهم لا يعلمون مش مش فاهمين مش عارفين فلذلك العطف على حماقات الناس والتماس الأعذار لهم من أحسن الأخلاق حال التعامل مع الجهال إنك أنت اعذره مش فاهم اعذره ما يعرفش فالدعاء لهم وفعلا يحتاج الإنسان أن يقول في هذه الأيام اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون اللهم وأنزل علينا وعليهم الرحمة يا حي يا قيوم وقال أبو الحسين من رأيته من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقتربن منه لما حد يدعي حال الحال ده غير ثابت في الكتاب والسنة يبقى سيبك منه يبقى ابعد عنه ابعد عنه مدعي مدعي وقال أعز الأشياء في زماننا شيئان الكلام ده كان سنة 700 هجرية أمال لما شاف 1432 بقى يقول إيه يقول أعز الأشياء في زماننا شيئان عالم يعمل بعلمه وعارف ينطق عن حقيقته عالم يعمل بعلمه اللهم ارزقنا العمل بما علمنا اللهم إنا نسألك أن تزيدنا علما وأن ترزقنا العمل بما علمنا والمسلمين أجمعين يا حي يا قيوم العمل ثم كثيرا ما أقول كل الناس يشكو لك تعاسته ولا أحد يخبرك عن سر سعادته كثير اللي بيشتكي لك مشاكله وهمومه لكن مين اللي بيقول لك عن سر سعادته هي دي عالم يعمل بعلمه وينطق بحقيقته يعني يقول الحال اللي وصل له من السعادة القلبية يوصفها صح وقال أبو عبد الرحمن كل حال لا يكون نتيجة علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفعه بالعلم تفكر في الأعمال والأحوال ضبط هذا الفكر بعلم بعلم شرعي صحيح بفهم بفهم منضبط بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وسئل عن السلوك قال الصبر تحت الأمر والنهي والمسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة فالمهتدون من مشايخ العباد والزهاد يوصون باتباع العلم والسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بنقول أن الفكرة في الأعمال والأحوال أن تعبد الله جل جلاله بالعلم الشرعي بما قدر من علم بما أتى من العلم الشرعي الصحيح ثم الأمر الثاني بقى الفهم وما أعز الفهم في هذه الأيام لأن الفهم إنما يأتي هبة من الله يقولوا كده أصله وهبي وتمامه كسبي يبقى أصله هبة من الله سبحانه وتعالى الفهم أصله هبة من الله أن يهب الله إنسانا الفهم ثم تمامه كسبي ينمي هذه الملكة ملكة الفهم فيبقى فهيم يبقى بيفهم ولذلك الذي يعتمد على عقله من اعتمد على عقله زل من اعتمد على عقله ضل مش بالعقل هي ولا بالذكاء لا ده القضية هبة نور عشان كده العلماء اتكلموا عن الفهم قالوا نور يقذفه الله في قلب العبد فيرى به الحقائق دايما كان دعاء ابن الجوزي اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها عشان تفهم صح لازم تشوف الحاجات صح شوف الحياة صح شوف الفلوس صح شوف الصحة صح شوف العلم صح شوف الآيات صح هو ده الفهم طب من أين يؤتى بالفهم هو ده الكلام النهاردة بقى إزاي نفهم احنا ما قربناش نخلص ولا حاجة ده احنا لسه هنبدأ نفهم اهو كيف يؤتى بالفهم من الله كيف يؤتى به قال سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما يبقى سيدنا داود وسيدنا سليمان ربنا اداهم حكم وعلم الاثنين بس فهم سليمان سبحان الله العظيم قد نقول فهم سليمان في هذه المسألة الخاصة التي غابت عن فهم سيدنا داود أو ففهمناها سليمان ان الفهم ان الفهم عند سيدنا سليمان ملكة زائدة شوي ان الفهم عن سيدنا سليمان هبة زائدة شوي بدليل ان الملك عن سيدنا سليمان كان اكثر من ملك سيدنا داود ملكا لم يؤته احد قبله ولا بعده سيدنا سليمان الشاهد ايه احنا النهاردة عايزين نفهم ازاي نفهم كثيرا ما أتساءل هو احنا عندنا فهم عميق للإسلام نعمل به وندعو إليه الناس حقيقي كثير من الناس فعلا مش فاهم زمان كان في مناظرة بين عالم وعلماني وكانت مناظرة في, في فالعالم قال قال كلمة جميلة قوي ساعتها وكانت المناظرة في معرض الكتاب الكلام ده سنة 90 89 كده قال ايه ولا يمكن قبل كده بشوية قال انا عرفت دلوقتي الراجل ده ليه كده بالطريقة دي لانه مش فاهم لانه خد الدين دين الاسلام من قصص الف ليله وليله مش فاهم احنا بنقول ايه الجهال بالدعاء لهم لانهم مش فاهمين دي مشكله كبيره جدا ان يبقى مش فاهم بس المشكله الكبيره الجهل المركب انه يبقى جاهل ويجهل انه جاهل انه يبقى مش فاهم ومفكر انه فاهم تبقى مصيبه بيتكلم وهو مفكر انه فاهم والحقيقه انه مش فاهم حاجه تبقى هي دي المصيبه الكبيره جدا جدا لكن عارف اللي بيعترف انه مش فاهم ويلزم حدوده ما يعملش مشاكل طب السؤال نفهم ازاي نجيب الفهم منين الفهم من الله نجيبه ازاي الفهم ان ربنا يحبك الدليل قال سبحانه في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه طيب ازاي يحبني إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به هيسمع صح بقى فهيفهم وبصره الذي يبصر به فبيبصر هيشوف صح فهيفهم ما هو إذا سمع صح وشاف صح هيفهم طب إزاي أوصل لحب ربنا ده إزاي الحديث أوله إيه ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يبقى إصلاح الفرائض وزيادة النوافل إتمام الفرائض وزيادة النوافل المبالغة في زيادة النوافل يا جماعة في نوافل مفتوحة الاستكثار منها مطلق ملهاش حدود زي الذكر قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه على كل أحيانه دي حاجة مفتوحة يعني مثلا تستغفر في اليوم مليون مرة أو تصلي على النبي أو تقول لا إله إلا الله أو تسبح أو تكبر أو تهلل مفتوحة كذلك الصلاة في الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشيت طلوع الصبح فأوتر بواحدة مثنى مثنى مثنى مثنى ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين صلي في الليلة ألف ركعة إلى آخره هناك عبادات مفتوحة هذه العبادات الزيادة فيها هي التي توصل وتبلغ إلى محبة الله سبحانه وتعالى فإذا بلغ العبد محبة الله رزق الفهم طيب إيه كمان من أدوات الفهم والعوامل الموصلة للفهم تأتينا في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر أنا أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب